التقدير مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيت لا بتغير اول خطوة هتبدأ بيها
السلام عليكم هدى تزوجت أبو الهول لا تندهشوا بعد زواج دام سبع سنوات أصبح أحمد وهو الزوج أشبه بأبو الهول لا يتكلم وإذا تكلم يأمر وتكاد هدى تجن أين الكلمات الجميلة أين الكلمات الحلوة التي كانت تقال في الأيام الخوالي من قبل زوجها أحمد صمت أحمد وللأسف يقتل هدى يوما بعد يوم دعونا نرى هذه المشكلة دكتورة عبلة برحب بحضرتك النهاردة وأعتقد السادة المشاهدين والحمد لله يعني متابعين خطوة بخطوة في ظل هذه الحياة اللي احنا بنحس انها صعبة قوي قوي خصوصا في هذه الأيام بالتحديد. آم، يعني أنا عايزة أقول حلقتنا النهاردة آه، قريبة احنا بنقول آه، هدى وأحمد و- والملل الزوجي هل توافقين في البداية على هذا المصطلح الذي أصاب الأزواج وخاصة بعد زواج سبع سنين أو أي فترة خمسة سبعة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم آه في ناس بتقول ملل وفي ناس بتقول خرس وفي ناس بتقول آه، إهمال وفي ناس بتقول زهقت وسمعت أسوأ تعبير مش قادرة أنساه لحد دلوقتي آه جالي واحد وهو في منتصف العمر يعني فبيقول أنا زوجتي عاملة زي الطبيخ البايت زعلني قوي من الكلمة دي زعلني قوي لما سألتيهوش إيه إيه طبعا مواصفات الطبيخ طبعا البايت؟
وعشان كده يعني النهارده جايه اقول لاولادي وبناتي خلوا بالكم عشان ما نبقاش ابدا الطبخه البايته اللي ملهاش طعم. اولا زوجته كرشت وخلفت خمس ست اولاد وما يعني ملهوش هو في البيت اي تواجد غير مع الجريده او على التلفزيون. بيقول انا مقهور غصب عني مفيش مكان اقعد فيه نعم.
الدنيا مقلوبه من الولاد الدنيا ملخبطه محدش حاسس بوجودي فاصبح ش- شيء عادي و- و- وطبيعي ان انا الاقيها خارجه من المطبخ يا واخده عيل تشطفه يا خارجه من الحمام يا واخده ما بقتش حاسه يعني واخده كده امان شديد قوي قوي كأن خلاص مجرد ما اتجوزت وخلفت خلصت يعني الحديث.
أصبحت مهملة في نفسها وأصبح هو مهمل مهملة في نفسها وفي أولادها وبعدين سابت الحياة تمر بقى خلاص انت دورك خلص مم.
يعني أنا كنت عايزة أبقى أم وبقيت أم مم.
عايزة ما أبقاش عانس واتجوزت خلصت كل الإيه المشاكل اللي عندي وبدأت تبقى واحدة تانية خالص يعني احنا مش عايزين دايما نجيب العيب على الرجل آه الزوجة اللي بتشتكي بتقول زوجها أبو الهول وزوجها ما بيتكلمش طب يا جماعة ما تيجوا نفتح هذا الكتاب تعالوا نشوف ايه تعبه ايه ألمه مش يجوز في ظلم واقع عليه في شغله مش ي- مش يجوز تخطوه في الترقية آه قهروا نفسيته زمايله وشوا بيه اي شيء من هذا القبيل يجوز مريض ومش قادر يقول لك انا اعرف واحد كان جاله فيروس سي وفضل سنة كاملة في حالة قهر لأن بدأ الكبد يتليف ومش قادر يقول لمراته وهي بتشتكي لطوب الأرض انه انه هاملها هو مش قادر يتكلم لان عارف الح- الحمل اللي جاي ايه نعم ويوم ما, قال- ما اصرت تعرف الحقيقه كان بعدها بما فيش شهر انتقل خلاص كان في مرحلة متأخرة اه فاحنا يعني لازم تقدري الحال اللي فيها زوجك اولا نعم.
ما يعني بلاش دايما نضخم المشكله وبلاش دايما ابص لحقوقي وانسى واجباتي ما هو اذا كان تعبان ما انا واجبي ان انا ارفه عنه واجبي ان احنا الاثنين نفهم مفهوم الزواج حقيقي الزواج يا اولادي وحبايبي مش مجرد متعه وانجاب الزواج عشره وزماله اذا خلصت او انتهت فتره ال- الحب والحميميه الاولى او ال- الجلوه الاولى زي ما بيقولوا فضلت الرحمه بينا عشان كده بنقول موده ورحمه فضل فضلت العشره وانس العشره والصحبه والزماله والمعاني الجميله اللي كنا من بدايه لازم نتكلم فيها يعني ما يبقاش كل اهتمام الست بانها تبقى براقه وتاخد بالها من جسمها وشكلها وتوضى بنفسها علشان آه، يعني امور خاصه نعم.
لا احنا لازم بقى نتهيأ لما بعد ذلك مم.
فرضنا هو يعني ما هو زي ما هو ح- حصل دلوقتي ساكت مم.
فرضنا تعب فرضنا مرض او ممكن تكون دي بتداري على مشكله حقيقيه مم.
يعني للاسف آه، احيانا الست لما بتبعت مشكله آه، او الرجل لكن الست اكثر لانها اكثر حياء فبت بت لها احتياطات غير اللي احنا فاهمينها مم.
وعلى الرجل ان يكون مدركا لهذه الاحتياطات وهذا المظهر مم.
الذي يخبئ آه، جوهر تاني خالص بمعنى بمعنى يعني مثلا جوزي ما بيكلمنيش معناها ان زوجها يعني يعني لا يلتقي بيها او ليست هناك علاقه حميميه بينهم تفهميها على طول مش مم.
مجرد كده آه انا آه، زوجي زوجي يعني دايما بيتكلم في الماليات تعرفي ان في اعتداء على فلوسها وان هي عايزه تحافظ على مالها وان هي آه، لها مقارب اخرى في مرتبها آه، يتكلم مثلا الاولاد الاولاد عاملين مشاكل تعرفي ان الزوج مش قايم بمهامه تجاه اولاده يعني في سبب ظاهر مم.
وفي سبب باطن مم.
فالزوج الحكيم وعشان كده دايما بنصح ان الزوج يكون اكبر من زوجته عشان يستوعبها ويفهمها ويكون اكثر خبره منها نعم.
و- ولما تكون الزوجه اكبر ايضا في بعض الاحايين مم.
بتكون اكثر احتمالا واكثر ضبط للنفس و... واكثر حفاظ على بيتها لكن لما ناخد ما- لما الراجل ياخد واحده اصغر منه قوي قوي او قده في السن هيتعب جدا مم. يعني اعتقد ان في آه يعني احنا دلوقتي جينا على الست انا مش جايه على الست احنا انا دلوقتي بقول قلنا جينا على الحقيقة.
الست على اساس ان هي اهملت نفسها ده الراجل اللي قال التقدير اه بالظبط كده آه.
آه، هناك اسباب يعني علميه للخرس الزوجي يعني اشياء كثيره جدا ممكن تنتاب الرجل ونحن لا نعلمها ومنها كما ذكرنا في فتره الخطوبه مم.
ان كل واحد بيتجمل كل واحد بيضع قناع وحضرتك قلت ان الاقنعه دي بتتساقط بعد الزواج قناع تلوي لا ده انا بقى عشان كده بقول دايما لازم تبقى بيبقى في فترة- مفاجآت بعد فترة الزواج.
الخطوبه تكون كبيره شويه مم.
عشان الاقنعه تتساقط وانا معاه واشوفها واعرفها وافهمها مم.
آه برضو هقول بعد الزواج وغالبا على فكره احنا ليه بنقول في السنه السابعه ده احنا دلوقتي بقت في السنه الاولى وفي مم.
السنه الثانيه آه.
ما بقتش ده لها فعلا كان تعليق حضرتك آه، يعني قلت آه، لا ما طب ما بقى- طبعا ليه طب ما احنا كنا ده من اول سنه بتبدا اه ما بقاش هذه لها النعمة.
حبيبتي مقياس معين لكن آه، عيبها ان الاثنين ما, ما بيديروش آه، فن الخلاف صح وما بيديروش دفة الزواج صح الاثنين ما عملوش لنفسهم خطة مستقبلية الاثنين ما حطوش في اعتبارهم ان في منهج رباني بيتنفذ لازم ينفذوه مم.
وزي ما قلت قبل كده هذا المنهج يبتدي في ال- من السنة الأولى آه، ان احنا يبقى في كل اسبوع لنا لقاء في- مع ل- مع الارحام لقاء لل- آه، أيوة.
آه، زيارة آه، ارحامنا آه، و- ومرة تانية زيارة اهل الحوائج مم.
او يكون لنا عمل خيري يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى مم.
يبقى مرة في أول الأسبوع ومرة في آخر الأسبوع أو في وسط الأسبوع إذا اختلفنا في أول الأسبوع هنصطلح في نص الأسبوع إذا اختلف وهكذا هيبقى في نقطة التقاء حتى هنتكسف مم.
إن إحنا نقف بين يدي الله وإحنا مش مأديين حق حسن العشرة جميل طبعا يعني آه، يعني اكيد الساده المشاهدين هم متابعيني دلوقتي حاسه ان هم عايزين يقولوا لا ده في اسباب تانية كتيره جدا جدا للخرس الزوجي او الملل الزوجي اعتقد من ضمن الاسباب الراجل بيفقد آه، يعني ثقة بقى او بيقول ايه يعني بفقد الامل بلاش الثقة ديت بفقد الامل في مراته في ان هو كان بينصحها نصايح كتيرة الله، وهي إحنا- احنا خدي بالك أهو.
ضربت الكلام ده انت بعرض بقى- الفائض انت بقى ان فين رجعتي للست تاني عشان كده والعكس صحيح ان عايزين كل حاجة نبدأ بالمرأة على اساس ده بنقول هي الست المسؤولة مشاكسة الست لازم تشاكس لازم تقعد ايه ت- ت- تخربش تخربش بايدين حنينة تخربش بضوافر ناعمة آه، بحيث انها ت- تحرك البحيرة الراكدة دي بأي صورة من الصور تضحكوا وتتكلموا وتفتح الألبوم تفكروا بالصور الفرح والله يا ريت.
تفكروا بس بالأطفال المسؤولة هيقولوا يا ريت يا ريت تبقى الزوجة كده تبقى ما هي ما هي لا، دائما متجددة بيسموها نغشة ست نغشة لازم تعمل كده، لازم تحافظ على بيتها مم.
ما ينفعش احنا الاثنين نستسلم ما ينفعش ابدا يعني هو برضو مش هيسكت من شويه مم.
يعني زي ما بقول لك الراجل آه، مجرد ما بيستقر عايزين نح- دي الست تحط تحتها 100 سطر كده و100 خط ان دايما اهتمام الرجل بعمله وبعدين زوجته وبيته بيبقى في المرحله الثانيه نعم.
بس هو دايما بيبص لبيته على انه الملاذ آه، ال- الامان الراحه مم.
آه، عايزه ارتاح حضرتك تفتكري بصراحة كده آه، كم في المية من الرجال بيشعروا ان البيت بتاعهم ده ملاذ اكيد لا كتير كم في المية؟
كتير انا أوي.
انا انا عايزه فعلا يعني كده يبقى في امل مش لازم كلنا لا لا لازم لا كل الدنيا البيوت- بخير مم.
كتير قوي يعني ممكن يشعر كتير بس كتير لازم من بس الازواج احنا الاثنين لازم نكون على خط واحد على موجه واحده فاكرين في الحسد قلت اوعوا تبقي على موجه نعم.
الحاسد نعم.
لا انت وجوزك لازم تكونوا على موجه واحده على نفس الاسير عشان كده لازم تاخدها من عين نفسك مم.
اذا سكت فهي بتتكلم عنه نعم.
اذا دندن فهي بتكمل اغنيته مم.
حاسه بيه وحاسس بيها مم.
عمرهم ما هيحسوا الا بالانس مع بعض مش هيحسوا بانس مع حد تاني ابدا نعم.
الا مع الله سبحانه وتعالى نعم.
عشان كده لازم الاحتواء يكون منين يكون من المدد العالي المدد الكبير يتحابوا في الله و- ويتعايشوا في الله ويجتمعوا على حب الله و- ويسعدوا بانهم يعملوا عمل خدمي لازم يكون لهم دور احنا مش مفروض يعني ال- المأساة الكبيرة ان احنا بناكل ونشرب وننام وهي الحياة آه، آه، رتنت نفسها روتينيتها ال- العقيمة هي اللي بوظت علينا كل حاجة نعم لكن يعني خدي بالك احنا عملنا ايه الست تجيد العلف علف زوجها واولادها يعني اجادت العلف معلش بتوضب قوي السفرة وتوضب قوي المش عارف ده اذا كانت ست بقى يعني دي شطورة برضه ده تمام.
في دلوقتي بتدور على الاكل الجاهز بالظبط اه انما عموما حتى لو بتدور على مش عارف ايه لكن هي بتدور على آه، على الاقل اولادها لازم يبقوا العيال حلوه كده و... مش عارف مع ان نسينا حاجه مهمه قوي نسينا الاعداد الحقيقي مم.
الاعداد الروحي الاعداد النفسي الاعداد الذاتي نفس الحكايه بالنسبه للزوج للزوج نفس الحكايه بالنسبه للزوج مم.
فاما اجي الصبح هنفطر ايه آه، اتحط الفطار هو هو مم.
مش هيخرج عن غير عن آه، آه، يعني ثلاث اربع حاجات كده وخلاص ممكن تبقى خلاص هي الساندوتش لازم تتعمل الصبح عشان السرعه ممكن تبقى يقتصر على كوبايه الشاي والساندوتش ياخده معاه ما بقتش في حتى يقعدوا مع بعض ياخدوا يعني فنجان نقدر شاي نخلي الملل الزوجي مع روتين في زوي في ماشيين بمحاذاة بعض لازم ممكن يكون السبب لا لا أو ده يكون واحد.
الروتين ال- ال- وفي نفس الوقت ما تنسيش آه، الى جانب آه، هذا الروتين يعني الس- ال- ال- الساعه كذا هناكل كذا الساعه كذا هن- مش عارف هننام ح- امتى الى جانب هذا الروتين الحاله الاقتصاديه الموجعه ده الراجل لازم يتكتم ويتكتم ويبقى ابو الهول ويبقى يبقى كل حاجه يعني هو بقى أصحاب بيفكر- الهول يا أم الهول بيفكر في مصاريف المدارس وهي بتفكر لا، في حقيقي.
اقساط ال- يعني ال- أصبحت الزوجة البيت كمان ولا أصبحت الشقه الخرس الزوجي ما هو هي غصب كمان عنهم مش هقول الزوج.
الحياة صعب مم.
بس أنا عجبني دكتور آه يعني آه، أنا عجبني بصراحة أتكلم كلام عجيب جدا مم.
بس قال لي من كتر معاناة العصر أنا ببص لها بسخرية طيب انا عندي آه.
السخريه دي هتوقف عنها ويا ريتك تقولي لنا الطبيب ده قال ايه قال كلام جميل طيب والله خلاص احنا عندنا فاصل سريع جدا مشاهدينا الكرام توقف عند راي هذا الطبيب قد يكون اضافه حتى يعني أو طول نتخلص من نجاة.
الملل الزوجي وايضا هناك سؤال بيطرح نفسه هناك بعض العلماء بيقترحوا الاجازه الزوجيه هقولها لك ممكن تاني ولا مش عليا ممكن دعونا نتحدث حول هذا الموضوع كان هناك رأي لطبيب يعني هذا الرأي قيل دكتور عبلة قد يكون علاج اتفضلي ال- زي ما بقول لك الطبيب بي- مطحون زي شبابنا بس زوجته معاه على الخط يعني يعني كل شويه مثلا اي مشكله الشغاله مشيت كانت مشكله المشاكل نعم فبص لقاها بتتاكل اللي حسيت انها بتتاكل اعصابها بتتخرب ب... ب... بتاع... تتعب مني بعد شويه مش عارف المصاريف زادت بتاعه المدرسه اضطروا يخرجوهم من المدرسه الخاصه اللي هي الغاليه اللي كان الانترناشونال اللي كانوا عم مودين اهل المدرسه عاديه الشاهد انا قال لها بقول لك ايه ما تيجي ننسى ان احنا قاعدين في البيت الصغير ده ونعتبر نفسنا في قصر مم.
وراح داخل وعامل لها كوبايه الشاي وقال لها انا بقى السفراجي الجديد مم.
ضحكت قال لها تعالي نعيش كده بداوا يسخروا من حياتهم و- ويضحكوا روحهم ويناموا سعداء وخلاص لازم يضحكوا على نفسهم عشان يعيشوا قال لي تصوري الاسلوب ده خلى حياتنا بقت لها طعم مم.
ولقها آه، وفك آه، فكرني آه، طريقته آه، او اسلوبه الساخر من حياته آه، مره مش عارف يلبس لها فلاح ومره يقول لها انا جاي النهارده م- عايز الوليه الم- بس, حاجات بس ده طبعا عايزه اقول مثل هو جميل عايز هدفه يعيش.
هدفه حلو آه، عايز يعيش الحياة فيها مرارة شديدة علينا وعنده ابن مريض عايز يعيش وعايز يعيش بيته فسبحان الله يعني رب ضارة آه، نافعة الطفل المريض ده خلى البيت جنة والله انا بشوف ساعات يعني من حالاتها الدكتوره عبله بتقول عليها انا شخصيا بشوف نساء يعني زوجات بيمثلوا على ازواجهم السعاده آه.
بيمثلوا على ازواجهم إن- يعني آه الله يفتح عليك ما هي دي بقى ايه الست آه، ال- ال- اللي بتعرف ربنا اللي بتتقي الله في زوجها مم.
هيروح فين وخصوصا انه ملو- عارفه انه ما مثلا لو لو عنده واحده تانية ولا نعم.
له صحاب نعم.
كذا ولا شيء من هذا القبيل فممكن حتى لو هو مريض مم.
بتشعره انها سعيده وان كل حاجه ده مظبوطه حقيقي وان الحياه يعني بشوف لطيفه امثله جميله جدا والحياه بقى بتقول ليها انا بضطر بند.
ان انا امثل آه.
علشان اقدر اعيش كان في كتاب بمثل السعاده كان في- بمثل الراحه صح كان في كتاب جميل للمحاسبي يقول لك ايه هب انك دخلت الجنه مم.
هب انك شفت كذا هب انك عشت في- بين الملائكه هب فعلا تخرجي من كل متاعبك وتعبري و- طب ما تيجوا نعمل كده يا اولاد مم.
اذا حسينا الدنيا ضاقت بينا قوي تعالوا نعبر بخيالنا الانسان المخلوق الوحيد اللي يقدر يقف بقدميه على الارض ويستقل بروحه الى السماء مم.
نقدر آه، يعني نخرج نتجاوز الواقع بمراره مم.
ونعيش مع ربنا شويه نعم.
صدقوني لو عشنا آه، انا مش هقول كلمه احسن كده تتخيل علم الادب مع الله بالحب مع الله بالحب في الله هنلاقي معاني جميله قوي نعم.
هتدينا قناعه تعيشنا العمر كله آه، دكتور عبلة على فكرة يعني احنا خدنا السؤال ولسه السؤال التاني دي كانت نصيحة الطبيب وكل واحد بيدور على طريقته الخاصة فلسفه فا ايوه هو بيفلسف حياته حقيقي آه، ماذا عن هذا الرأي العلمي لابد ان يكون هناك يعني اجازة زوجية ما بين الطرفين كل فترة وفترة حضرتك توافقي على حاجة زي كده ما هي الخوف من الاجازه دي
ازاي لا مش صح لان آه، احنا في الاجازه بنعمل ايه كل واحد بينفصل عن بنسعى التاني ونمرح ونفكر ازاي ويجلس مع نبتدي.
نفسه وبيرى ان هو اذا يستطيع ان هو قد يعني تعجبه يكسر هذه- وقد تعجبه هذه الحياه يمكن تعجبه تخوفينا طيب لا ولا- ما ينفعش مم.
ما ينفعش الاجازه يعني يروح يقعد عند والدته لا يا ابني ده ده قاعده هتطول تاني ولا هي تروح عند امها لا ما ينفعش ده قدرنا وقدرنا مع بعض مم.
احنا ممكن ناخد اجازه مع بعض نطلع اي سفريه نطلع اي مكان مع بعض مم.
ممكن طول الوقت مثلا آم، آه، يب- ياخد اولاده ال- ويف- ويخرجهم طول النهار وي- ويرجع اخر الليل بيته نعم لكن يتعود على انه خلاص يا ابني ده ده جت رجلك وجوزت اه هي ح- الفكره هي الفكره العلميه ايه او الطبيب النفسي اللي اقترح ما تنفعش هذا.
معانا احنا مع مين مع شرقيين لا ما ولا تنفعش مع ولا الشرق مين؟
تنفع بره لان في حريه بكل الصور مم. لا، لكن أجازة- احنا في في ضوابط لا لا اجازه ما عند تنفعش.
الام اجازه مع الاولاد قد يذهبوا الى مكان هم اه ليهم ما هو قدر يرجعوا آخر.
بالليل مع يرجعوا بيتهم ويرجعوا بقى كمان يوم او يومين يعني آه.
يبقى فيه تغيير اه اذا كان عشان يوم في شوق اذا كان يوم يومين بالكتير قوي لكن اجازه س- شهرين ثلاثه ست اشهر زي اللي بيقولوا عليه لا, لا اجازه يعني يومين ثلاثه يعني لا ما بتزيدش عن كده ما حدش بياخد اجازه من امه مم.
ولا حد بياخد اجازه من ابوه فهم لو اعتبروا نفسهم الاسره الجديده الاب آه، آه، الزوج بدل الاب وبدل الاخ وهي بدل الام وبدل الاخت عمرهم ما هيستغنوا عن بعض اذا استغنى عن الزوجه مش هيستغنى عن امه واذا استغنى المربيه الح... الحنونه اللي حافظه سرك اللي بتسمع كلامك وحد مفيش واحد في الدنيا ملوش حدوته مفيش واحد في الدنيا ما عندوش مشاكل هيبتدي يتكلم معاها في كل حاجه فعشان كده اذا خبى ضوء الجمال فجمال الروح لا يخبو اذا اتعودت عليها بإلف العاده مم.
اوعى تنسى ان الروح لها انس اخر اتكلم معاها احكي لها مشاكلك احكي لها طموحاتك احكي لها امالك هتلاقيها صاحب بالجنب نعم.
واخلص صاحب بالجنب لان نعم.
العائد عليها وعليك طيب خل- خلينا ندخل في الواقع اكتر مم.
انا بحاول اقرب من المشاكل على قد ما نقدر انا اكتشفت بلاش انا اكتشفت ان زوجي مش ده اللي انا اتجوزته واحد تاني خالص وقررت ان انا هعيش حياتي هعيش حياتي وبالتالي تسرب الي الملل الزوجي لان انا مش مش شايفه صورته زي ما انا اتجوزته واضطريت ان انا اعيش حياتي خلاص قبلت وهصبر عشان كده هذا الملل وصل هل نلاقي لها حل هذه السيده؟
ال- العيب يا بنتي ان احنا بنبص دايما لل- للنص الفاضي من الكوبايه ما بنبص بنبصش للنص المليان يعني انا فجاه كده مليت جوزي نسيت ان ابو ولادي نسيت ان عشت معاه اكتشفت ايام إن هو جميله مش مش ده اللي انا اتجوزته بعد سبع سنين اكتشفت خمس سنين سنه لا زي مفيش ما إحنا ست قلنا.
بتكتشف ده الا اذا كانت معلش تسمحي لي يعني آه بدات تتطلع ل- للدنيا او ل- ل- لاخرين مم.
او حصل نوع من ال- إيه يعني شيء من هذا القبيل مفيش ست ابدا ب- بتقول هذا الكلام ليه لانك انت ما تقدريش تعيش مع واحد بتكرهيه مم.
المده دي كلها لا هي مش مستحيل بتكرهه هي بعد السنه الاولى اكتشفت مش هو ده اللي هي اتجوزته ما هي قاعدة لقيته سبع سنين.
بخيل لقيته جامد في مشاعره لقيته ما بيقولهاش كلام الحلو اللي كانت بتسمعه فجاه تحول وبالتالي هي راضيه هي ما قالتش ان هي ما بتطلبش الطلاق آه.
ولكنها راضيه انها تعيش مع هذا الانسان ولكن قررت انها خلاص حياه ممله لا انا عايزه اساعدها اخد لا ما بإيدها، ينفع ما أقول لها ينفعش تعمل اقول إيه.
ما ينفعش ابدا الزوجه آه، تحس هذا الكم الهائل من الملل لان آه، الملل نت- عاقبته سيئه ده بيزيد والملل صمت و- والصمت يعني بداية عقدة نفسية وبداية انفجار وهتلاقيها لأهون سبب عملت عمايل فوق الوصف تستغربي دي بتكسر دي بتصوت دي بتصرخ ايه ده كله الحكايه ما نعم.
تستاهلش وانهيار الخلاف ما عصبي كده.
بنسمع كتير.
وانهيار عصبي لانها حزن وقهر وقلق وتعب مستحمله ده كله فتره ما ينفعش تعيش نفسها تحت هذا العبء والضغط النفسي والا بتحكم على نفسها بالاعدام لانها كده زي ما بقول دايما انها بتتاكل بتتاكل من داخلها من غير ما تحس لازم لازم تبقى مقتنعه بحياتها وعشان كده لازم تدور دايما على الميزات اللي خلات يعني عارفه تغربل روحها تنفض نفسها كده انا اتجوزت وكان في ميزات حلوه برضه مم.
والله كان في ميزات هي ايه شكله اتغير شويه الوقت تخن وبقى مكرش وبتاع بس طب بصي على صورته زمان ده شكله كان لطيف طب ما انا اقدر اعمل له وهو شويه بيبص رجل.
على صورتي بيقول لها شوفي انت عملتي فيا ايه اه دايما بشوف ال- الشكل ده وال- وال- والكلمه دي بتتقال وهي تقول له شفت انا كنت عامله ازاي وانت عملت انت ولادك فيا ايه آه، آه، مش ممكن هي مهما عملوا ولادها حت حت يعني هتسيبهم او هتمل منهم ابدا مهما حصل نفس الشيء بالنسبه للزوج عشانها انا بتكلم دلوقتي عشانها عشان بنتي تعيش طالما ان مفيش سبب آه، قهري بيحتم الانفصال يبقى حرام اخرب بيت هقول لك حاجه انا لسه النهارده جايالي واحده آه بقالها يمكن سبع ثمان سنين مصره على الطلاق وعملت كل ال- يعني الصور عشان تتطلق وترجع وتتطلق وترجع مش تتطلق ترجع وتغضب وترجع وحاجه كده. واصرار غير عادي انها تتطلق النهارده اتطلقت عارفه لقيتها ما تفهميش يعني انا بالظاهر بقى جت على صدري وعياط انا اتطلقت النهارده الله ما انت اللي عايزه كده اه ما وصلت انت اللي هي عايزاه ما انت يعني كان املك وصحيح هو بعملها معامله قاسيه جدا في اطفال و- وخلاص والعيال بقى لها سبع ثمان سنين شايفين الام في حته والاب في حته لكنها حزينه لكن ساعة ما اتطلقت ساعة ما, ما, ما رمى اليمين وساعة ما تم الموضوع عند المأذون ح- جاية تبكي لي بكاء موجع قلت لها يا بنتي طب ارجعي اذا كنت حاسه انك يعني شوفي مفيش فايده مفيش حاجه بترضي حد ابدا مم. سبحان الله ف... وبعدين تيجي تشوف كده ايهم اولى انها تبقى في حضن بيتها واولادها ولا ت- تشوف عيالها في المدرسة ولا تشوفهم مش عارف تا- ورا ال- السور بتاع البيت ولا تشوفهم عند جارة نعم وايه العذاب ده كله وهي لا ولادها تحت عينها ولا ولا عارفه عنهم حاجه يعني ارجو ان احنا ما نزودش تبعات الملل عشان ما يكبرش ويتضخم والا القضيه تخرج من ايدينا فاحنا لازم نعالج الملل ازاي آه زي ما بقول لك نغشيه ما تستسلميش ما ياخدكيش الكبرياء مم.
ما تقوليش ده تخل ما تبصلهاش كده العمليه باستكبار لا لا انا ايه ازاي ازاي اقول له لا اقعدي معاه على ناقشوا اللي بيتقال في التلفزيون مم.
حولي كده القناه بلاش القناه اللي فيها حواديت اي نعم.
كلام مم.
ب- شايف ال- المانيكانات اللي عماله تتنطط قصاده مم.
و- والست كبر يعني جمزت شويه بقت جمزيه شويه صغنطوطه كده ولا حاجه حولي على قناه تانية مم.
حولي على قناه تذكره بالحقيقه وبالاخره وبالصحبه الحلوه وبالصاحب بالجنب مم.
اللي هنسخل بيه بقى يا ندخل الجو هنحاول يا ولكن ندخل غير برضه كده.
هناك في بعض الرجال يعني بيكرهوا الجزئيه ديت فاحنا برضه نخلينا بالراحه الست نغشة نبتدي بالظبط.
الست لازم تنام آه، لازم يعني- تضحكه مم.
لازم تعمل اي حاجة تعمل طبق غريب تقول له بقى ده ح- ده هنبتدي انا وانت الرجيم سوا لازم لا مش تغيير.
ممكن هيهون عليه مع الوقت لازم يتغير مفيش حد هيحب يضيع في البلادة و... و... و... ويبقى ويمتهن نفسيا لان خدي بالك برضو الاطفال عايزة اب حي نعم مش عايزة اسرة ميتة بالحياة
والله آه، عايزه اقول دي وصفه رائعه جدا وجميله واكيد لازم هنقول قد يختفي الحب احيانا من حياتنا وقد تتعرض علاقتنا الاجتماعيه لهزه طارئه وقد نفقد بوصله الطريق ولكننا دائما في حاجه الى الموده والرحمه فهما الحياه والى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقالنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيهم
هي اللي بتجوزه بنفسها وتقول له يلا يا حبيبي عشان اشوف احفادك لكن ساعة التنفيذ مفيش حد بيعجبها بعض الحالات مش دي اللي, اللي تبقى بدالي التصرفات حسب نوع الحياه تبقى عندها عقدة قديمة عقدة مش قادرة تخرج منها أبدا ايوه إنها آه، يعني حما يعني ابني يعني ابني ده يفضل في خدمتي لحد آخر لحظة يعني اولادنا ازاي ان هم يبرونا ازاي نجبرهم في تصرفات معينه